هكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك هكدب عليك آه، أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك آه، أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك وأكدب عليك لو قلت نسيتك همسة أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسة اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار بري وانا راسي عليه امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار بر وانا ارسى عليه امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليه امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أنا أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك وأكدب عليك لو قلت نسيتك همسة أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك وأكدب عليك إن قلت نسيتك همسة أكدب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار بر وأنا أرسي عليه أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسي عليه أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسي عليه أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي بر وأنا أرسي عليه أنت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي قول حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وتد قبل المواعيد الفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني وطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطن قبل المواعيد من الفرحة عيد قبل العيد توعدني وطن قبل المواعيد من الفرحة عيد قبل العيد ولقك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد لوحده يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع شوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد لوحده يقيد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صباحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صباحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صباحش جديد شوف كنا في ايه وبقينا في ايه واختار لي بر وانا انسى عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا انسى عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا انسى عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا انسى عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي بنتوعد ونتقابل ونتكلم لو بطوله كلام يمكن ملوش معنى مهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لو بطوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لو بطوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتألم حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لو بتقوله آه، كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم اللي هو بطوله آه كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم وفوق خد الليالي شموع بتسأل إيه جرى لينا شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نقدها تدفينا آه وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نقضها بتدفينا وده كله ملناش إلا وعدنا في جنة في نار تجمعنا ليالينا وده كله ملناش إلا بعدنا في جنة في نار بتجمعنا ليالينا وده كله ملناش إلا وعدنا في جنة في نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسى عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسى عليه قولوا معايا واختار لي بر وانا ارسى عليه شوف كنا في ايه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا انسى علي شوف كنا وصباحنا واختار لي بر وانا انسى علي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عيني يا عيني يا عين قول الحبيب يا عين لفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد مبقاش علينا جديد غير اللي كان بيدفي القلب قبل الايد الكوبليه اللي قبليه اللي قبليه اللي قبليه ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم له بطول كلام يمكن ملوش معنى ملوش من القلب لكن برضه بنقول حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم له بطوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتقابل حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم له بطوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم له بطوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتقابل وفوق خد الليالي شموع بتسأل آه جرى لينا شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نقيدها تدفينا وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نقيدها تدفينا وده كله وملناش إلا بعضنا في جنة في نار بتجمعنا ليالينا وده كله وملناش إلا بعضنا في جنة في نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسي عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسي عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسي عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بار وانا لسه عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عيني يا عيني يا عين قول الحبيب يا عين لفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدفي القلب قبل الايد عيني يا عيني يا عين قول الحبيب يا عين لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدفي القلب يا ابن الإيد يا ليلي يا ليل ألين يا يا ليل عيني عيني يا عين قولي قولي لحبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين ها جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدفي القلب يا ابن الإيد عيني عيني عيني يا عين قولي قولي الحبيب يا عين آه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدفي القلب قبل الايه الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباه يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يمينين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وهم انا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عيني يا عيني يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدافتي القلب يا الليل الحب بريء واحنا ظلمان دوبنا شبابه قبل الصبا ادينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بارق واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح ادينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل صباه الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح وشوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لبر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لبر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لبر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا واختار لي بر وانا نساء عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا نساء عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي بر وانا نساء عليه انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي يا حشا كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول قول